خير الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع مسك الختام ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ومسك الختام ولذة اللحظة التي نلقى فيها المولى عز وجل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والله يا جماعة لو عشنا على لا إله إلا الله يقينا وبحسن ظن بالله سبحانه وتعالى هنموت على لا إله إلا الله عيش لدينك وعيش لله وخلي حياتك كلها أسوتك وقدوتك فيها رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقني هتعيش سعيد وهتموت حميد وتبعث يوم القيامة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم فاكر لما النبي قال لثابت بن قيس يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة قال أجل قال فذلك لك جميل قوي ان انت تعيش حياتك كلها وشعارك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين جميل قوي ان يبقى في كل لحظه عندك اقبال على الطاعه عندك اقبال على اتباع سنه النبي عليه السلام ولسان حالك وعجلت اليك رب لترضى انا ما اقدرش استنى انا مشتاق للقائك يا رب العالمين عشان كده لقائنا الليله دي واحنا قلنا هندي نماذج طول الشهر شعارنا اللي بنرفعه وماذا اعددت لها جهزت نفسك للقاء الله واسال نفسك الان قبل ما نبدا الحلقه عايز عايزك تسال نفسك واسالي نفسك انا لو مت دلوقتي ووقفت بين ايدين ربنا وسالني قدمت ايه لنفسك عبدتني فعلا ولا ما عبدتنيش قدمت ايه لدينك خدمت ديني بايه ايه الخدمه اللي انت قدمتها عشت مسلم ومت مسلم لكن قدمت ايه لدينك الجميل ده حسيت بقدر هذه النعمه حسيت بقدر الاسلام ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا ما تصلى على احمد صلى الله عليه واله وسلم جميل قوي ان انت تعيش لدين الله سبحانه وتعالى ولخدمه دين الله تعال نشوف المثال الجميل واحنا قلنا هندي نماذج جميله لناس ربنا رزقهم مسك الختام عشان نشوف عملوا ايه ونختار وننشن ونتمنى ونشتهي واحد فينا يتمنى يقول يا رب يا رب ارزقني يا رب ميتة حسنة يا رب ارزقني الميتة اموت وانا ساجد والتاني يا رب ارزقني الموت وانا يعني بقرا القران والتالت يا رب وانا بطوف حوالين الكعبه والرابع وانا بقبل ايد امي والخامس وانا يا ربي بقدم مال لليتيم ولقمه لليتيم والخمسه تقول يا رب ارزقني لذه الموت وانا لابسه حجابي والخامس والسادس والسابع كل واحد هيتمنى مسك الختام ومسك هيفرق عن مسك لكن في النهايه هو مسك برضه ربنا يرزقنا واياكم مسك الختام ضفنا الليله دي هو الصحابي الجليل جليبيب جليبيب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام كان حزين يا ترى كان حزين ليه هتعرف دلوقتي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويا بخته يعني يوم ما يزعل يروح للنبي فراح للنبي وقال له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله شوف بقى الحوار اللي يعني اللي يدمي القلوب بيقول له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل دمامة خلقتي هو كان دميم الخلقة رضي الله عنه وأرضاه فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة فغضب النبي وقال لا لا تمنعك من دخول الجنة فقال جليبيب فلم لا يزوجني أصحابك كل ما خبط على باب واحد عشان يجوزني الباب بيتقفل ومحدش عايز يجوزني فالنبي لما سمع منه كده قال له اذهب إلى بيت فلان ونقله يعني واحدة أخت فاضلة ما شاء الله من خيرة الأخوات اللي تحمل كتاب الله سبحانه وتعالى وعارفة يعني يعني بيت ما شاء الله يعني فقال له اذهب إلى بيت فلان وقل له رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك فذهب جليبيب إلى بيت هذا الرجل وطرق الباب ففتح فأول ما شافه يعني حصل له شيء من الغضب قال ماذا تريد؟ قال رسول الله يطلب ابنتك فتبسم وقال نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله واحنا نلاقي زوج لبنتي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنه لا يريدها لنفسه قال فلمن؟ فقال يريدها لي فقال الرجل ولم يتمالك نفسه قال أما وجد غيرك يعني شو سبحان الله ما قدرش حتى يمسك نفسه ويقول كلمة كده قال أما وجد غيرك وإذا بأم الفتاة داخل البيت تقول من على الباب قال جليبيب قالت وماذا يريد جليبيب قال يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابنتك قالت نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله قال ولكنه لا ير- لا يريدها لنفسه قالت فلمن لأبي بكر أم لعمر أم لعثمان أم لعلي أم لمن قال بل يريدها لجليبيب فقالت المرأة نفس الكلمة أما وجد غير جليبيب أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي وإذا بتلك الفتاة المباركة الميمونة التي ترفض أن تخرج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنملة فقالت ماذا تصنعان بتكلم أمها وأبوها ماذا تصنعان أنت بتعملوا إيه أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني يا الله فتاة تعلم أن العريس اللي متقدم لها دميم الخلقة لكنه رجل مؤمن رجل فاضل فتقول طالما النبي امر بذلك خلاص ثم قالت واين انتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم اختي الفاضله لو كنت مكانها كنت هتعملي كده ولا كنت هتقولي لا طبعا ما اتجوزوش اتجوزه ازاي ده ما كانش يبقى شعر اصفر وعينيه خضراء ويعني منظره كده ستايل انا يعني انا راح هدفن نفسي بالحياه سبحان الله شوفوا بقى الامتثال لامر الله ولامر الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يثمر الانسان الخير والسعاده في الدنيا والاخره اوعى تنسوا وماذا اعددت لها واوعى تنسوا الهدف مسك الختام فقالت الفتاة قد وافقت على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب جليبيب ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتاة وف- وافقت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لتلك الفتاة بكل خير جليبيب كان فقير جدا هيجهز بقى عش الزوجيه، عش الزوجيه بقى مش زي ما احنا فاكرين يعني مش صالون وانتريه ومكيف وديب فريزر ومش عارف ايه وعربيه آه، آه، يعني مش عارف عامله ازاي، ابدا حصيره وصحفه وشمله وابريق ويعني حاجات الحاجات اللي احنا بنرميها يعني. سبحان الله وبدا يج- عايز يجهز بقى العفش بتاعه، فراح عشان يشتري فسمع منادي الجهاد في ليله احد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي كان مخير حبايبي بين حاجتين بين انه يروح يجهز عده الجهاد اللي هيجاهد بيها في سبيل الله سبحانه وتعالى وبين انه يجهز عش الزوجيه وما صدق ان الزوجه فاضله وجميله ودينه وختم القران وما شاء الله اختي من بيت فاضل هتعرضت ان هي تتجوزه فكان مخير بين امرين اما انه يتجوز بقى ويعيش زيه زي الناس كلها واما انه يروح يجيب السيف والدرع والرمح وال- والسهام عشان يروح يجاهد في سبيل الله فآثر أن يجاهد في سبيل الله خايف إن النبي يرده لأن النبي أذن له في اليوم ده إنه راح يتجوز خاف إن النبي يرده فعمل إيه؟ فراح متلثم عشان ما حدش يعرف إن هو جليبيب خرج جليبيب رضي الله عنه وأرضاه ودخل في غزوة أحد وقاتل قتالا شديدا حتى قتل وإذا بالنبي بعد الغزوة قلبه حاسس صلى الله عليه وسلم طبعا فراسة النبي ليس بعدها فراسة صلى الله عليه وسلم حاسس ان جليبيب ده النوعية ديت من الناس لا يمكن ابدا يروح يكون اتجوز و- وساب ال- المعركة والجهاد و... فقال للصحابة هل تفقدون من أحد مين اللي مات مين اللي قتل في غزوة أحد ها قولوا لي أسماء الناس اللي قتلت قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا مرة تانية هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا في المرة الثالثة قال هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فلانا وفلانا قال ولكني أفقد جليبيبا يا الله النبي ما ينساش أصحابه أبدا يا جماعة النبي كان قاعد مرة في المسجد بيصلي وبيتدور أين ثابت بن قيس؟ آه، قال يا رسول الله لا نعرف فراح منادى على سعد بن معاذ آه، أنت جار ثابت بن قيس قال أجل قال هل به من مرض؟ قال لا يا رسول الله قال إذا فاذهب إليه وأقرئه مني السلام وقل ما الذي جعلك تعتزل مسجدنا؟ بقاله أربع خمس أيام ما بيجيش فراح سعد بن معاذ لثابت بن قيس قال يا ثابت رسول الله يقولك السلام ويقول ما الذي جعلك لا تأتي إلى مسجدنا فقال شر يا سعد قال ما هو قال نزلت تلك الآية وكان ثابت بن قيس كان خطيب النبي عليه السلام كان هو لما بتيجي الوفود كان يقوم يخطب وكان صوته جهوري وقوي جدا وجميل جدا ومؤثر جدا فكان صوته بيعلى فوق صوت النبي غصب عنه ده بيخطب ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فقال إذا فقد حبط عملي وأنا من أهل النار فعاد سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه يقول هكذا فقال ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة يا الله والرواية عند مسلم في رواية أحمد إن ثابت بن قيس راح جاي بقى للنبي عليه السلام وقال يا رسول الله قد حدث كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة قال أجل قال فذلك لك فعاش حميدا وقتل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى النبي ما ينساش حد أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه فبكى النبي ونظر إلى جليبيب وقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أدفن يعني حتى يدفنني النبي صلى الله عليه وسلم وافوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاه المباركه التي وافقت على تلك الزيجه وقال اللهم صب عليها اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول راوي الحديث فكانت من اغنى نساء المدينه بفضل دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم شفت خاتمه السعاده جليبيب النبي بنفسه خده على ايديه ونزل دفنه ودعا له دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم دي ثمرة من ثمرات الاستجابة الاستجابة ما احنا لسه بنقول شعارنا يا جماعة ايه وماذا أعددت لها استجبت الأمر ربنا ولا ما استجبتش استجبت الأمر نبينا ولا ما استجبتش لما جاءك الأمر من عند المولى عز وجل ما تشربش الخمر ها شربت ولا بطلت لما جالك الامر من عند ربنا ما تتعاملش بالربا ها سحبت فلوسك من بنك ربا وحطيتها في بنك اسلامي ولا برضه مصر لانك سمعت واحد قال في مره ان الربا حلال ها لما جالك الامر ان انت ما تتخذش صاحبه ولا صديقه ولا عشيقه والكلام ده كله ها اتخلصت من الكام boyfriend وال girlfriend اللي عندك ديت وخلاص تبت الى الله سبحانه وتعالى قلت خلاص انا ما دمت انا بحب هذا الامر يبقى في الزواج الحلال الذي احله الله عز وجل واتجوز بنيه اعفاف اخت مسلمه وان ربنا يكرمني بذريه صالحه تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويباهي بها النبي الامم يوم القيامه نيات جميلة وعبادات جميلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه بها وزر قال بلى قال كذلك إذا جعلها في الحلال كان له بها الأجر حبيبي في الله ده أمر ودي استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا الله أصل الجنة ملهاش غير طريق واحد ملهاش 100 طريق هي طريق واحد بس إيه هو الطريق ده؟ طريق واحد بس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سيدنا ابن مسعود يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم رسم خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه سبيل الزنا شيطان عليه بيدعو إلى الزنا سبيل الخمر شيطان بيدعو إلى الخمر سبيل التبرج شيطان بيدعو إلى التبرج سبيل الربا شيطان ي... وهكذا ثم قرأ النبي قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لا يمكن حد أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة لا يمكن حد هيخش الجنة إلا إذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دي معروفة كده شوف احنا ادينا شفنا خاتمه السعاده شفنا مسك الختام لسيدنا جليبيب عايزك تقلد سيدنا جليبيب كان قدامه انه يتجوز وفرصه عمره زوجه جميله دينه من اسره طيبه متدينه آه، ختم القران آه، عارفه سنه النبي عليه السلام عارفه حق الزوج انسانه من بيت فاضل والنبي اللي منقاها له ورغم ذلك آثر أن يجاهد في سبيل الله وأن يهراق دمه في سبيل الله مع أنه يتزوج زوجة وما صدق أن يلاقي واحدة توافق عليه مين يعمل كده؟ مين يستجيب الاستجابة السريعة دي؟ النهارده تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح أقوم ولا ما أقومش طب الأكل أصلي الظروف ال... سبحان الله لكن مين اللي بقى يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة أول ما يسمع الأذان والله من قبل ما يسمع الأذان اللي بيحب ربنا وبيحب يقف بين ايدين ربنا يسال العصر بيدا كام؟ أربعة ونص أربعة وتلت أن أكون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة سيد التابعين بيصلي بيقول صليت خلف الإمام أربعين سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام 40 سنة يا جماعة مش 40 يوم 40 سنة خلف الإمام لم تفته تكبيرة الإحرام رضي الله عنه وأرضاه يبقى إذن الاستجابة ومفيش للجنة غير طريق واحد حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كل أمتي كل المسلمين هيخشوا الجنة إلا بس صنف واحد اللي هيرفض اللي مش عايز الجنة قيل ومن يأبى يا رسول الله في حد يرفض يخش الجنة قال من أطاعني فقد من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح خد بالك من المنام والرؤيا الجميله التي راها النبي صلى الله عليه وسلم واطلع منها فايده جميله قوي ان انت تمتثل ان انت تمتثل امر الله وامر رسول الله وان انت تسارع اول ما تسمع عالم من العلماء شيخ من المشايخ داعيه من الدعاه سمعت منه كلمه النبي كان بيعمل كذا نفذ نفذ ولو على رقبتك سبحان الله سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الايام كان ماشي مع الصحابه في سفر من الاسفار وهو مسافر جه عند حجر معين وخلى الدابه بتاعته الناقه بتاعته تلف حوالين نفسها ثلاث مرات ويجي عند الصخره دي وينزل برجله اليمين ويصلي ركعتين والصحابه واقفين مستغربين مش عارفين هو بيعمل كده ليه فبعد ما سلم قال لهم قد رايت عجبكم انا شايف ان انتم مستغربين ولكني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المكان في المكان ده بالظبط فرأيته فعل مثل ما فعلت فأحببت أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقى عمر عبد الله بن عمر فاكر من عشر سنين ان النبي كان في الحته ديت وصلى في المكان دوت فحب يصلي في المكان ده مع انها ما هيش سنه ده هي وافقت بس ان النبي كان في المكان دوت وحب يصلي نزل يصلي فحب عبد الله بن عمر يقلد النبي في كل صغيره وكبيره رضي الله عنه وارضاه اسمع النبي بيقول ايه كما عند الترمذي بسند صحيح قال رايت في المنام كان جبريل عند راسي وميكائيل عند رجلي فقال احدهما لصاحبه اضرب له مثلا اضرب ايه له مثلا فقال اسمع سمعت اذنك وعقل عقل قلبك انما مثلك ومثل امتك خد بالك من المثل بقى العالي ده انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك ابتنى دارا بنى دار كبير قوي ثم جعل في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة مائدة الطعام ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى خد بالك بقى تفسير الرؤيا إيه؟ قال جبريل فالله هو الملك فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هي الجنة البيت هو الجنة وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها الله يا ترى هتخش البيت ويا ترى هتخش ال ال ال الدار وهتخش البيت ويا ترى هتطيع كلام النبي وهتخش الجنة وتأكل ما في الجنة أم سترفض وتبتعد عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المولى عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا علق الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفهم متأصلا عند الصحابة فقد ورد عند مسلم عن ابن مسعود قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم أي أيوة والله احنا كنا فين يا جماعه من غير سنه النبي ده احنا ولا كان لنا قدر ولا قيمه ولا اي حاجه عايزك طول ما احنا ماشيين بنتكلم عن الاتباع وسنه النبي وطاعه النبي عليه السلام ما تنساش المثل مسك الختام جليبيب اللي فضل ان هو يموت شهيد عن انه يكون عريس وي- وي- وي- وينام مع زوجته ويعيش اجمل ليله في حياته استجابة لأمر الله, لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض شوف بقى النماذج الجميلة في حياة الصحابة كلها نماذج الطاعة والاتباع لرسول الله دون أن ي- ي- يضعوا الموضوع على مسألة بقى نقيسها بالعقل نشوف بقى الكلام ده يناسب ولا ما يناسبش طب حجاب أصل الدنيا حر والظروف وب- والجواز وطب و- والعريس هيشوفني إزاي أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا هيكرمك بأفضل زوج في الدنيا كتري من الاستغفار كتير من البنات ادعي لي ربنا يرزقني بالزوج الصالح هدعي لك لكن انت كتري من الاستغفار اتبعي النبي اطيعي امر الله وامر رسول الله وربنا هيكرمك مش ربنا اللي قال كده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تبقى قاعده لا انت منتظر عريس ولا عامله حسابك في عريس وتلاقي العريس جالك وتلاقي افضل انسان واحسن انسان في الدنيا وجالك وطرق الباب وهو اللي عايزك وهو اللي شريكي شوف سبحان الله ال- الطاعه والتقوى قد ايه جميله ازاي شوف سيدنا موسى عليه السلام لما راح ل- لابن راح لهذا رجل صالح من مدين وسقى للبنتين وجاب لهم الميه وعمل كل دوت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ربنا اكرمه بسبب التقوى ديت ربنا اكرمه بايه؟ بعروسه ووظيفه سبحان الله البنت اللي هي ابنة بائعة اللبن اللي امها قالت لها يا بنيتي هاتي ال- الماء حتى نمزق اللبن بالماء قالت يا امها ان امير المؤمنين عمر نهانا عن مزق اللبن بالماء قالت وما يدري امير المؤمنين عمر انه الان نائم في فراشه قالت البنت يا اماه ان كان امير المؤمنين لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا فكانت النتيجه ان ربنا يكرمها بعريس ومش اي عريس ابن امير المؤمنين عاصم بن عمر اتجوزته انجبت له بنت سمتها ليلى وكنتها بام عاصم ليلى او ام عاصم اتجوزت حاكم مصر عبد العزيز بن مروان فانجبت له الخليفه الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز الذي ملا الدنيا كلها عدلا وزهدا رضي الله عنه وارضاه هي ديت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اوعى ننسى وماذا اعددت لها جهزوا نفسكم ظبطوا نفسكم شوف جليبيب عمل ايه واعمل زيه اتعرض عليك زوجه وانت ما حدش اصلا ما حد ما فيش حد فتح لك بابه الكل رفضك وربنا ييسر لك بزوجه صالحه في نفس اليوم يا خيل الله اركبي رحت وضحيت بنفسك وحياتك ابتغاء مرضات الله وما دخلتش على الزوجه دي عشان ربنا يكرمك ان شاء الله ب 72 زوجه من الحور العين وده وعد الصادق صلى الله عليه وسلم حينما قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنس ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته ليدخلوا الجنة يا الله إيه الجمال ده كله إيه النعم دي كلها الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها لما أراد النبي أن يحطم الطوابق الفر- أو الفوارق الطبقية اللي موجودة في المجتمع ما فيش حاجة اسمها غني وفقير إن أكرمكم عند الله أتقاكم عرض عليها مولى من الموالي زيد بن حارثه قالت له لا طبعا زينب بنت جحش دي مين ده بنت عمة النبي الحسيبة النسيبة الجميلة القرشية الوضيئة الغنية التي يتمناها كل حسيب ونسيب فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فقالت أترضه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها زيد وبعد سنة طلقها فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الامر بزوجها كانت تجلس مع زوجات النبي عليه السلام تتفاخر عليهن وتقول زوجكن اهالي كن اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات الله اكبر سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام يسمع النبي جوه المسجد بيقول اجلسوا فجلس ابن مسعود سمع الامر فين هو بره في الشمس فجلس في الشمس فلما انتهى النبي من الحديث خرج قال ما الذي حملك على ذلك يا ابن مسعود قال سمعتك و- سمعتك وانت تقول اجلسوا فكرهت ان اؤخر امرك يا رسول الله انا قاعد في الشمس بره لان انت قلت اجلس وانا سمعتها وانا بره مع انه كان ممكن يخش جوه لكن لا ادبا مع رسول الله اخيرا اخويا وحبيبي عشان ما اطولش عليكم بالله عليك تخيل ان النبي بيخبط على بابك الليله دي واوعى تنسى وماذا اعددت لها واوعى تنسى مسك الختام تخيل لو النبي دخل بيتك هيصر بيك وبمنظرك وانت قاعد في البيت ما شاء الله عباده وصلاه وذكر لله وتسبيح وتهليل وقراءه قران وتفكير وتحضير للدعوه الى الله سبحانه وتعالى وحياتك كلها طاعه لله ولا يخش يلاقي منكرات وبلاء وبعد عن طاعه الله سبحانه وتعالى ووقت الصلاه اللي بتنزل تصلي ولا محجب مراتك ولا بيتك في اي حاجه تدل على ان ده بيت انسان مسلم متبع للنبي عليه الصلاه والسلام تخيل بقى ساعتها ممكن تفوز بمسك الختام ولا النبي يقول لك سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير ولا يكون مسك الختام اخويا وحبيبي والنبي في اللحظه ديت يقول لك بارك الله فيك موعدي معك على الحوض ويدي لك ميعاد زي ما زي مد ميعاد للانصار وقال انكم ستجدون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يا ترى هتبقى دي ولا دي اتمنى اخويا وحبيبي واتمنى اختي الفاضله يبقى لينا وليكم مسك الختام عشان كده انا من باب البشرى والنبي عليه الصلاة والسلام قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا من باب البشرى بقول ان شاء الله تكون مسك الختام لينا وليكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام